السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأكارم الأفاضل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال اللهم آمين اللهم آمين اتكلمنا في الحلقة الماضية على ازاي نشيل هيبة البداية وازاي ان احنا نبدأ بداية صح علشان نشيل التشتت اللي بيحصل للإنسان لا سيما إذا كان ربنا من عليه بالتدين وعايز يمشي في الطريق الصح علشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى واتكلمنا عن البداية الصح وقلنا إنه لا بداية صحيحة إلا بالتوحيد لا بداية صحيحة إلا بالإيمان لا بداية صحيحة إلا بالعقيدة الصحيحة اللي بتظهر آثارها وبركاتها على الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى والنهاردة هتكلم معاكم في الحلقة التانية من برنامج بساطة عن شهادة ميلاد أي واحد بيروح يطلع المستخرج الرسمي اللي بيسمى في الشؤون المدنية بشهادة الميلاد بيلاقي حاجة اسمها خانة الديانة خانة الديانة بيتكتب فيها ان فلان مسلم خانة الديانة عندنا هي ان تكون مسلم موحد مؤمن لما تفهم المعنى ده بتبدأ الامور تتضح لك وبتبدأ الدعوة تتضح لك وبيبدأ الطريق يوضح لك انت مهمتك ان تحقق التوحيد ان تحقق الاسلام ان تحقق الايمان ان انت تعيش بالاسلام وتعيش بالتوحيد وتعيش بالايمان وتعيش لهم وتعيش علشان ينتصروا في الارض ويظهرهم الله سبحانه وتعالى في الارض خلي بالك شهاده ميلادك هي ان تعيش وأن تموت وأنت مسلم موحد ومؤمن يعني إيه موحد يعني إيه التوحيد يعني هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والعبادة وبأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يعني ان انت تعتقد اعتقاد جازم ان الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية هو المتفرد بالعبادة هو المتفرد سبحانه وتعالى وأن له أسماء حسنى تليق به سبحانه وله صفات عليا تليق به سبحانه وتعالى وعايزك تحفظ معايا ثلاث أرقام مهمة جدا جدا جدا رقم ثلاثة رقم خمسة رقم ستة رقم ثلاثة أركان التوحيد ثلاثة رقم خمسة أركان الإسلام خمسة رقم ستة أركان الإيمان ستة رقم ثلاثة أنواع التوحيد ثلاثة توحيد الرب عز وجل أو توحيد الربوبية توحيد العبادة أو توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات جبنا الكلام ده منين؟ استنبطه العلماء من قوله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية سبحانه وتعالى يبقى التوحيد ثلاث أنواع والإسلام خمس أركان عرفناهم منين؟ عرفناهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حينما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اثنين إقام الصلاة ثلاثة إيتاء الزكاة أربعة صوم رمضان خمسة حج البيت يبقى أركان الإسلام إيه؟ خمسة طيب أركان الإيمان قالوا أركان الإيمان ستة أركان الإيمان ستة آه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير طيب وبقية أركان الإيمان عرفناها منين؟ عرفناها من حديث ثابت في الصحيحين أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال حدثني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت فالصحابة قعدوا يبصوا كده قال عجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال له ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت الحديث يبقى أركان الإيمان ستة جميل لو قلنا أنواع التوحيد هنرجع تاني للنقطة بتاعتنا قلنا أنواع التوحيد كام؟ ثلاثة أنا مش عايزك تنسى معايا في ثلاث أرقام أنا قلتهم في الحلقة أول حاجة رقم ثلاثة ها تاني حاجة رقم خمسة تالت حاجة أيوة رقم ستة ممتاز صح أنت كلامك صح أنت كده مركز معايا قلنا رقم ثلاثة أنواع التوحيد توحيد الربوبية يعني إيه توحيد الرب؟ يعني ان المسلم يفرد الله سبحانه وتعالى بانه الرب الله ربي سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لو انت قلت الله ربي وحده لا شريك له الكلمه دي لها ما بعدها انت كده مضيت شيك على بياض وقلت الله ربي علشان نصدق كلامك ده لازم يكون عندك رصيد ايماني عقدي صحيح ازاي لما تقول الله ربي يبقى ربنا سبحانه وتعالى متفرد وحده في الخلق والرزق والملك والتدبير سبحانه وتعالى فلا خالق الا الله سبحانه وتعالى لا خالق الا الله هتقول لي ازاي يا عم هو انت بتقول كلام متناقض بتقول لي لا خالق الا الله وربنا يقول في القرآن فتبارك الله احسن الخالقين يبقى ازاي مفيش خالق غير الله نقول له اه مفيش خالق غير الله سبحانه وتعالى بس تاخد بالك من الفكرة دي كويس لا خالق الا الله لان الخلق هو الايجاد من عدم أما تحويل الصورة من صورة إلى صورة أخرى فده ما يتقالش له خلق وإنما يقال له خلق باعتبار التكوين بالمثال يتضح المقال عندنا كده في المناطق الشعبية وفي المناطق الريفية في الجماعة الفلاحين اللي أنا منهم يقولوا للنجار لما النجار يجيب الخشب ويبدأ يصنعه يقولوا إيه؟ يقولوا فلان خلق باب مش يقولوا كده فلان خلق باب خلق باب يعني خلق الباب لا هو الباب دون مصنع من الخشب امال كان دور النجار ايه انه قطع الخشب واعاد تركيبه بهيئه معينه علشان يطلع بالصوره اللي انت عايزها يبقى حوله من صوره الخشب العاديه لصوره اخرى يبقى دون خالق ولا راجل مصنع وأعاد تكوين وتركيب الحاجات يبقى الله سبحانه وتعالى هو الرب والرب من خصائصه أنه الخالق وحده دون غيره سبحانه وتعالى الله الرازق وحده دون غيره وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فخد بالك كويس قوي الرب سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى الرب سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون وحده دون غيره مفيش حاجة بتحصل في الكون ده عبث أو صدفة لا ده ربنا سبحانه وتعالى رتب كل شيء في هذا الكون فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادته ووفق حكمته وبمشيئته سبحانه وتعالى الرب تبارك وتعالى هو المدبر لهذا الكون وحده دون غيره الرب تبارك وتعالى هو المصرف لهذه الأفلاك هو الذي يصرف كل شيء سبحانه وتعالى اوعى تقول زي ما كان بعض الناس الطيبين زمان يقولوا لا ده للكون أقطابا وأبدالا بتتحكم فيه وهي اللي بتصرف أموره وبتمشي أحواله لا اللي بيمشي الأحوال رب العزة سبحانه وتعالى واللي بيصرف الأمور رب العزة سبحانه وتعالى وحده دون غيره يبقى من خصائص الربوبية اللي انت آمنت بيها أن الله تبارك وتعالى هو الرب أن الله هو الخالق وحده دون غيره يبقى كده ده هيريحك مفيش حد هيخلق غير الله سبحانه وتعالى والله لو اتشقلب وعمل كل اللي يقدر عليه وربنا مش مقدر أن يخلق هذا المخلوق انسى نو no way. انسى انسى يا عمرو مفيش الله تبارك وتعالى هو الرزاق فاوعى حد يضحك عليك ويقول لك فلان قطع رزقي لا الرزاق هو الله والحمد لله أن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى وليست في أيدي الخلق هتقول لي بس فلان باشا في إيده أنه يخرب بيتي لا مش في إيده أنه يخرب بيتك فلان باشا ده بينفذ إرادة الله فقط أنت لو آمنت بالله وصححت الوجهة وصححت اليقين والاعتقاد والتوحيد حينها ستوقن أن رزقك لن يأخذه غيرك سيصلك رزقك أينما كنت ومحدش هيقدر يقف قدامه خلي بالك من المعنى ده بس أنا بشتغل في مكان وصاحب الشغل قال لي مفيش صلاة إلا بعد ما تخلص شغل اوعى هتقول لي يا شيخ بس لو نفذت الكلام ده هيقطع عيشي برضو رجعنا كده كده غلط كده انت عندك مشكلة في مسألة الإيمان بالرب سبحانه وتعالى فأنت لازم تؤمن أن الذي يرزق العباد هو الله سبحانه وتعالى وأن يد الله تبارك وتعالى ملأة لا تغيض سحاء الليل والنهار بركات وعطايا رب العالمين سبحانه وتعالى سهلة يسيرة ولا يمكن أن يرزق الإنسان إلا إذا اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس نفث في روعي وإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته الله ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بطاعته خلي بالك من الكلام ده كويس قوي الله هو الرزاق وحده دون غيره محدش يقدر انه يقطع رزقك ولا حد اصلا في ايديه انه يرزقك ده هم كلهم أسباب عرايس مارونات ربنا سبحانه وتعالى بيقدر على أيديهم ما قضاه سبحانه وتعالى وقدره منذ قبل أن يخلق الخلق خلي بالك من المعنى ده كويس قوي قوي علشان تريح نفسك كده والحتة اللي جوه دي تستريح الرب تبارك وتعالى هو الخالق الرب هو الرازق الرب هو المدبر يدبر الأمر سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى هو المصرف لكل الأحوال سبحانه وتعالى يبقى ده معنى توحيد الرب طب اتنين توحيد العبادة يعني ايه توحيد العبادة توحيد العبادة يعني إفراد رب العالمين سبحانه وتعالى بالعبادة انت بتتعبد لمين هتقول لي انا بعبد الله سبحانه وتعالى نقول لك جزاك الله خيرا انت تعبد الله سبحانه وتعالى يبقى انت لازم تطلع عبادتك دي خالصه مخلصه لله ولازم تبقى العباده دي على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى تاخد بالك من المعنى ده كويس انت بتعبد مين بعبد الله وعلشان رب العالمين يتقبل منك العبودية بتاعتك دي لازم تبقى عبادتك دي خالصة مخلصة مفيش فيها لا رياء ولا سمعة ولا حظ نفس ولا ولا ولا تسميع ولا أي حاجة أنت بتعبد الله لوجه الله لا تريد إلا أن يرضى الله عنك بس طب ممكن يبقى بس وحتة لا يعني ممكن أصلي عشان أعمل اللي أنت بتقول عليه ده بس برضه عشان الناس يقولوا عليا يا عم الشيخ المصلي بتاع ربنا لا غلط الإخلاص زي الفريك ما يحب الشريك خليك مخلص لله وابعد عن أي رياء أو سمعة أو عجب أو غرور أو أي شيء تاني ماشي يا صديقي دي مهمة جدا جدا جدا يبقى توحيد العبادة ان انت توحد الله تبارك وتعالى وتفرد الله تعالى بعبادتك وتكون عبادتك خالصه مخلصه لله وتكون على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود على صاحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا صلوا كما رأيتموني أصلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مش سامعك بتصلي على النبي يا أخي إيه ده ما تصلي يا عم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا رسول الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم علمنا خذوا عني مناسككم تاخد بالك من المعنى ده كويس جدا جدا جدا ماشي يا صديقي جميل لما تفهم الأمر ده هندخل بقى على الحتة الثالثة وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات العلماء بيقولوا توحيد الأسماء والصفات يعني اعتقاد تفرد الرب تبارك وتعالى بالكمال المطلق في أسمائه وصفاته بحيث لا يشابهه فيها أحد بوجه من الوجوه وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل يعني إيه الكلام الكبير اللي أنت قلته ده هو في سؤال الله له أسماء حسنى ولا لا تقول لي آه ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة يبقى لله أسماء حسن طب لله صفات طبعا ده الصفات مليئة في القرآن وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو العلي العظيم إلى غير ذلك يبقى لله أسماء حسنى بالغة الحسن وصفات عليا تليق به سبحانه وتعالى ولا يشاركه فيها أحد من خلقه إذ هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الأمثال علشان كده العلماء قالوا من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر عياذا بالله فخلي بالك الله له أسماء حسنى تليق به وله صفات عليا تليق به سبحانه وتعالى هذه الأسماء وتلك الصفات نعرفها منين طبعا احنا هنعرف ده بالتفصيل بعد كده ان شاء الله هنعرفها من القرآن وصحيح سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن الأسماء الحسنى والصفات العليا لا اجتهاد للعقل فيها هو احنا شفنا ربنا يا اخوانا ما شفناش ربنا صح ولا لا يبقى انت هتؤمن بالله وبأسماء الله وبصفات الله كما يريد الله وكما وصف ربنا نفسه في القرآن وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الأحاديث الصحيحة ماشي يا جماعة يبقى التوحيد له كام نوع قالوا ثلاث أنواع توحيد الرب سبحانه وتعالى توحيد الألوهية أو العبادة توحيد الأسماء والإيه والصفات جميل قوي هتقول لي طب التقسيم ده يعني حاجة جديدة يعني ولا ولا حاجة قديمة ولا يعني ولا ده هيقول لك ده التقسيم ده يا صديقي تقسيم دراسي يعني هو تقسيم نظري الفكرة كلها ان العلماء بيحبوا يقربوا المعلومات فبيعملوا فكرة التشجير او التقاسيم والفكرة دي فكرة قديمة حديثة العلماء سلفا وخلفا بيعملوها ليه؟ علشان يسهلوا العلوم على طلاب العلم عشان يسهل على طلاب العلم دراسة هذه الأشياء والانتفاع بها ثم بعد ذلك توصيلها لعموم الناس جميل مفتاح كلمة لا إله إلا الله إيه؟ كلمة توحيد كلمة توحيد دي بنعرفها منين؟ قالوا كلمة توحيد دي هي مفتاح الجنة طب إيه هي كلمة توحيد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طب يعني ايه لا اله الا الله وحدوه لا اله الا الله يعني ايه لا اله الا الله قالوا يعني لا معبود بحق الا الله مفيش معبود حق يستحق العبودية في كل المعبودات اللي احنا عايشين فيها دي الا الله سبحانه وتعالى يبقى انت كده بتؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون غيره وعليه فحضرتك بتكفر بالآلهة الأخرى مش في ناس بتعبد صنم وفي ناس بتعبد عدم وفي ناس بتعبد الشجر وفي ناس بتعبد الحجر وفي ناس بتعبد أفكارها وتصوراتها وفي ناس بتعبد الفلسفات وفي ناس بتعبد التصورات يعني صح انت بقى ما بتعبدش إلا الله يبقى انت كده بتكفر بالآلهة بتكفر بالأنداد صح ولا لا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله جميل طيب التالتة انت كمان بتكفر بالطواغيت مين الطواغيت دول ايه الاسم الكبير ده يا عم الطاغوت الط... الطواغيت دي مفردها طاغوت مين الطاغوت ده قال لك كل ما يعبد في الأرض من دون الله وبعض العلماء عرفوا تعريف أشمل وأجمع فقالوا كل معبود يعبد في الأرض من دون الله أو متبوع أو مطاع وقد رضي بذلك يبقى أي حد بيعبد في الأرض من دون الله ده اسمه إيه؟ طاغوت وانت نص إيمانك أن تثبت لله تبارك وتعالى التوحيد انت بتقول لا اله يبقى انت لا اله دي نفي للطواغيت والالهه والانداد الا الله اه يبقى انت نص الايمان ان انت تكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها تاخد بالك من دي ايمانك عشان يبقى صح لازم فيه نفي واثبات لا اله لوحدها غلط طب لو قلت إلا الله إلا الله إيه يبقى أنت محتاج تحطهم على بعض تجمعهم على بعض يبقى اسمها لا إله إلا الله فالتوحيد يكتمل إذا اجتمع النفي والإثبات طيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل تفصيلي إن شاء الله ولكن بشكل سريع محمد رسول الله الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه تجب طاعته في دين الله تبارك وتعالى بلا تلكؤ ولا تردد ولا ريب ولا شك واخد بالك طب جبنا الكلام ده منين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهما الخيرة من أمرهم خلي بالك من المعنى ده كويس جدا خلي بالك من الأصل ده جميل هتقول لي لا إله إلا الله ودي آخر حاجة ممكن نختم بيها مفتاح للجنة بس أي مفتاح له أسنان صح ولا لا ما هو المفتاح ما بيخشش يفتح لوحده فيه أسنان لو ما فيش أسنان المفتاح ما يفتحش إيه أسنان لا إله إلا الله قالوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة لها ما بعدها يعني لو حضرتك قلتها خلي بالك انت كده مضيت شيك بس الشيك ده لازم يكون له رصيد الرصيد ده لازم يكون متحقق فيك يكون عندك رصيد الرصيد ده في لا إله إلا الله محمد رسول الله تبدأ بشروط لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لوهب ابن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن لكل مفتاح أسنانا ولكن لكل مفتاح أسنان الأسنان دي هي اللي بتفتح الإيه؟ المفتاح طيب إيه الشروط دي سريعا عد معايا بسرعة رقم واحد إن أنت تكون عالم بمدلول لا إله إلا الله أنت فاهم أنت بتقول إيه مش بغبغان تيجي تقول له وحدوه يقول لك لا اله الا الله طب يعني ايه لا اله الا الله يا عم الحاج يقول لك لا اله الا الله يا شيخ وتلاقي بعدها الراجل اللي بيقول لا اله الا الله بيسب بالدين هو نفسه اللي بيقول لا اله الا الله ده هو اللي كان بيسب بالدين بتلاقي واحده قاعده مثلا تشرب شيشه ولا حاجات غريبه كده في الكافيهات وحديه يا اختي تقول لك لا اله الا الله طب يعني ايه لا اله الا الله لا اله الا الله انت هتكفر ولا ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه لا اله الا الله يبقى اول حاجه ان لازم نعرف لا اله الا الله يعني ايه قال الله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك لازم تتعلم يعني ايه لا اله الا الله ويعني ايه قيود لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله لازم تتعلمها يبقى دي رقم واحد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فتعلم يعني إيه لا إله إلا الله رقم اتنين في شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك اليقين أن أنت تبقى موقن من جواك يقين جازم أنه لا إله لهذا الكون بل وللأفلاك لا إله للشمس ولا للقمر لا إله لكل الخلق المرئيين وغير المرئيين إلا الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله جبناها منين من قول الله تعالى إن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الآيات في سورة الحجرات خلي بالك من المعنى ده قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولقي الله بهما غير شاك دخل الجنة وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من لقي الله تعالى بهما غير شاك دخل الجنة يبقى أنت محتاج اليقين ثلاثة وبسرعة أو أربعة الانقياد للا إله إلا الله وده هينافي الترك جبناها منين؟ قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انقاد لله ورسوله وانقاد في عملك لله ورسوله وخلي الله ورسوله أحب إليك من كل شيء في الدنيا دي خمسة أن تكون صادقا وانت بتقول لا إله إلا الله الصدق هنا هينافي الكذب وانت بتقول لا اله الا الله قولها مخلصا من قلبك من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة فاوعى تكذب لأن الله سبحانه وتعالى ذم فريقا من المنافقين فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فنفى عنهم الإيمان ستة من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين سبعة أن تحب لا إله إلا الله وأن تحب من يقول لا إله إلا الله وأن تحب أولياء الله سبحانه وتعالى وإياك إياك إياك أن تكره شيء مما شرعه الله قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أخدت بالك من الشروط دي نختم بأهم حاجة فيها من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى خلي بالك كان هدف حلقتنا النهاردة ان انت تحفظ معانا وتتعلم معانا ثلاث ارقام رقم ثلاثة انواع التوحيد رقم خمسة اركان الاسلام رقم ستة اركان الايمان اتكلمنا عن انواع التوحيد اتكلمنا عن اسنان المفتاح بتاع لا اله الا الله وهي شروط لا اله الا الله محمد رسول الله الواجب الواجب بتاعنا في الحلقة دي ان حضرتك تدخل كده على جوجل وتكتب تكتب اسم كتيب عن لا إله إلا الله محمد رسول الله ما معنى لا إله إلا الله وما هي شروط لا إله إلا الله وتحاول تقرأ في هذا المعنى وتحاول تشوف انت فين من لا إله إلا الله محمد رسول الله في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى سيكرمك وسيفتح عليك وإن شاء الله تعيش معانا على لا إله إلا الله وتخرج من بعد لا إله إلا الله على رب العالمين في جنات عدن إن شاء الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته